بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
يا شباب يا شباب الصلاة الصلاة يا سلام يا سلام الصلاة الصلاة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام صلوا يا سلام، يا صلوا سلام.
الصلاة الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة نفسك تعرف ان انت مش منافق نفسك تنجو من عذاب القبر نفسك بقى تجوز الشيطان اللي ياما اغواك وابعدك عن الله نفسك تجوز كمان اليهود نفسك ان ربنا يرحم امك وابوك يرحم حبايبك نفسك تنجو من النفاق عندك اي حاجه مضايقاك عندك اي حاجه مضايقاك عندك كربة عندك ازمه عندك ضيق نفسك تدخل الجنه نفسك تشوف ربنا حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الصلاة هقول لك فضائل الصلاة عجالة سريعة كده 4000 عنصر كتير ده انتوا مش عايزين تصلوا بقى الصلاة أفضل الأعمال يا جماعة الصلاة غالية عند ربنا الصلاة عبادة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات بلا واسطة الصلاة عبودية كل الكائنات ده انت يا راجل بمجرد ما تتوضى بس والله والله هيتفتح لك أبواب الجنة الثمانية الثمانية والله مش واحد ولا اتنين مش عيب عليك يا مسلم ان الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدار كل, كل الكون ده كله بيسجد لله وانت تبقى نشاز في الكون ينفع الكلام ده انت لو صليت ربنا هيبارك لك في ولادك وفي رزقك وفي زوجتك وهيبارك لك في صحتك وعافيتك وهيحميك وينصرك على اعدائك أخي الحبيب والله لو بتحب اهلك لو بتحب ابوك وامك لو بتحب زوجتك وولادك والله تصلي عشان ربنا يحفظهم لك اسمع.
قام يصلي يا جماعه في اخر لحظه في حياته وهو بينزف الدماء اسمع.
تخيل انه كان بيصلي وهو بيموت فأين أنت منه عبد الله والله العظيم يا اخي والله العظيم بحبك ونفسي ان ربنا يجمعنا واياك مع النبي في الجنه اهل الصلاه يا جماعه هم دول والله اللي هيفوزوا برحمه الله سبحانه وتعالى اسمع.
تيجي يوم القيامه باعمالك في مقدمه الاعمال دي الصلاه الصلاه لو صلحت الصلاه ابشر بكل خير عبد الله من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له يوشك أن يفتح له يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي اغفر يا رب ذنوبي
يا شباب يا شباب اللي يرفض يسجد لربنا في الدنيا ربنا مش هيخليه يسجد له يوم القيامة فيتعرف ويتفضح فضح يوم القيامة ان هو منافق فيا لحسرتنا لحسرتنا انت لو صليت هتخسر ايه انت فاكر ربنا محتاج صلاة ده ربنا هو الغني ده ربنا هو الغني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني
والله العظيم يا أخي. والله العظيم بحبك ونفسي ان ربنا يجمعنا واياك مع النبي في الجنة والآن أسألك تضمن تعيش ساعة من دلوقتي تقول لي لا أقول لك خلاص يبقى أنت لازم تصلي من دلوقتي عشان ربنا يكرمك ويفتح لك أبواب الجنة وعشان ربنا يكرمك بحسن الخاتمة ويبارك لك في رزقك وفي عيالك وفي كل حاجة أخي بالله عليك يا أخي لو بتحب ربنا قوم صلي دلوقتي بالله عليك يا أخت لو ما بتصليش قومي صلي دلوقتي ما تستنوش لبكرة ما تستنوش لبكرة اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يأسرنا في شركة المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان يا شباب حي على الصلاة والآن مع مادة هذا الإصدار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه آه، الحقيقة يا جماعة درس الليلة زي ما أسلفت في المرة اللي فاتت درس في غاية الأهمية بل أنا بعتبر هذا الدرس هو أهم درس في حياتي أتمنى من الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا القبول في هذا الدرس وأن يصل إلى كل مسلم على وجه الأرض الحقيقة أنا عايز أبدأ درس الليلة يا جماعة ب- يعني أن أنا أتخيل قصة اتنين أصحاب واحد فيهم كان مطيع لله جدا كان بيصلي ويصوم ويزكي ويعمل كل خير الثاني كان على العكس كان عاصي لله سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت كان ارتكب جريمة جماعة من أبشع الجرائم ولم يتب منها قبل موته سبحان الله إيه هي الجريمة خليها مفاجأة زي ما عنوان الدرس لسه مفاجأة برضه مش هقوله غير بعد شوية المهم الراجل اللي ارتكب الجريمة ده يا جماعة لما جه حضرته الوفاة ودخل عليه ملك الموت فوجئ بأمر هو ما كانش متوقعه هو كان متخيل حاجة تانية خالص كان إنسان يعني عايش على امل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمه عند الموت يسمع بشريات هو ما عملش حاجه عشان ينالها سبحان الله دخل عليه ملك الموت فجاه لقى ملك الموت بينادي عليه بنداء هو لم يتخيله بيقول له ايه فجاه لقى بيقول له يا ايتها الروح الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب سبحان الله فلما أخذ ملك الموت روح هذا الرجل سبحان الله فأخذت الملائكة الروح من يد ملك الموت وصعدت به إلى السماء وهي طالعة خرج من هذه الروح ريحة أو رائحة كأنتن ريح جيفة على وجه الأرض نسأل الله العفو والعافية سبحان الله جه يفتحوا له بيتركوا على باب السماء الأولى لم تفتح له أي سماء لم تفتح له أبواب السماء السبع فجأة نزلت روحه مرة تانية إلى جسده كان اندفن فلما نزلت الروح إلى هذا الجسد وهو في القبر سبحان الله وجد يا جماعة قبره عياذا بالله حفرة من حفر النيران لقى نفسه فوق ده كله عمال بينضرب في رأسه بالحجارة إلى قيام الساعة لحد ما قامت الساعة فلما قامت القيامة لقى نفسه خارج من القبر يا جماعة عايز بس إيه تتأمل معي المشهد العجيب ده لقى نفسه خارج من القبر عطشان وجعان وعريان حلقه بيتقطع من شدة العطش نفسه في بقه مية بيدور في أرض المحشر فين المية المية مش موجودة غير في مكان واحد فين يا جماعة عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم فجأة بيبص يا جماعة لقى حوض من بعيد جميل جدا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه مسلم قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا فجأة لقى نفسه يا جماعة سبحان الله داخل على الحوض فرحان هو ده المكان الوحيد اللي ممكن يشرب منه أول ما وصل وقلبه منشرح إنه إن شاء الله هيشرب فجأة لقى الملائكة بتزوده بتدفعه بترجعه لورا ليه ده أنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي يا رب أحبابي يا رب فتقول له الملائكة الراجل ده بقى بالذات إنك لا تدري ما أحدث من بعدك يا رسول الله وإذا بالنبي يتبرأ من هذا الرجل ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير رجع مهموم وزعلان وشايل هموم ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى خد بالك والاحداث بتتتابع ورا بعضها فجاه لقى الملائكه بتنادي عليه اين فلان ابن فلان الله ده انا ايوه ماذا تريدون يا ملائكه الرحمن قالوا اقبل على عرش الواحد الديان سبحان الله محكمة العدل الإلهية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا سلام فجأة لقى نفسه واقف بين إيدين ربنا أقبل على عرش الواحد الديان فلقى ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه يا سبحان الله بقى انا بعد ده كله لاقي ربنا غضبان عليا طلع على الميزان زي ما بقول لك الاحداث ورا بعضها طلع على الميزان اتوضعت حسناته وسيئاته فجأة رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات بعد كده طلب منه انه يطلع فوق الصراط طلع الصراط لقى فجأة الكلاليب والخطاطيف خطفته فنزل في نار جهنم نسأل الله العفو والعافية وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة في درس الغفلة اللي كان بعنوان احذر أن تكون منهم لقى نفسه حاجز لقى نفسه حاجز صف أول في النار قدام المنبر اللي هيخطب عليه إبليس خطبته المشهورة في النار كما أخبرنا الحق جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم سبحان الله فجأة بعدها يا جماعة لقى نفسه مترحل لمكان مخصوص في سجن انفرادي في واد في جهنم اسمه وادي صقر نسأل الله العفو والعافية زميله بقى وصاحبه يا جماعة في المقابل بقى حاجة تانية خالص زميله بقى وصاحبه لما دخل عليه ملك الموت لقى ملك الموت ما شاء الله في أجمل وأبهى صورة نسأل الله أن يرزقنا من فضله سبحان الله فلقى ملك الموت داخل عليه بيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله عز وجل وإلى رب راض غير غضبان يا سلام فخرجت روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء الملائكة ما صبرتش خدت الروح من ايدين ملك الموت وطلعت بها وخرج منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض يا سلام خبطوا على السماء الأولى مين روح من هذا قالوا روح فلان ابن فلان بأحب وأجمل أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا يا سلام فتحت السماء الأولى فشيعه المقربون من هذه السماء السماء الثانية الثالثة الرابعة إلى السماء السابعة إلى عرش الرحمن فقال مالك الملك وملك الملوك صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة و... و... و... سبحان الله لقى نفسه في نعيم ما يعلمه إلا الله نزلت روحه الجميلة إلى جسده الطيب الذي لطالما سجد لله عز وجل فأول ما نزلت فجأة لقى القبر منور الله ريحة جميلة ما شاء الله ريح الجنة داخل عليه في القبر القبر متسع كأنه عايش في 200 فدان 300 فدان مع ان القبر قد كده يا جماعه لقى القبر متسع ومنور وريحته جميله ولقى واحد شكله جميل قوي جاي من بعيد كده قال له انت مين قال له انا عملك الصالح انا صلاتك انا زكاتك انا طلبك للعلم انا برك لوالديك انا انا انا قال له ما شاء الله بقى فرحان جدا لما الملكة سألته ملكين منكر ونكير ربنا ثبته بفضل الله من ربك ربي الله ما دينك دين الإسلام من الرجل الذي بعث فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم فجأة يا جماعة لما لقى النور ده كله قال رب أقم الساعة فقالوا ليس الآن ولكن نم في قبرك كنوم العروس يا سلام سبحان الله لما قامت القيامة بقى الراجل ده خرج ما شاء الله لقى نفسه طالع مباشرة على حوض النبي راح لقى النبي فرحان بيه خده في حضنه شربه من ايده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لم يظمأ بعدها أبدا بعدها على طول أين فلان ابن فلان أيوة أنا ادخل وأقبل على عرش الواحد الديان ذهب للقاء الحق جل وعلا الذي لطالما اشتاق إلى رؤيته سبحانه وتعالى فأول ما دخل وجد ربه جل وعلا راض عنه سعيد به سبحانه وتعالى ثم أمره الحق جل وعلا فأخذ صحيفته بيمينه وقال اذهب وادخل الجنة خرج يصرخ في أرض المحشر فرحان يا جماعة عمال بينادى على أصحابه وحبايبه ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية والملائكة بتقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يدوب يا جماعة راح الميزان ما شاء الله لقى كفة الحسنات رجحت ما شاء الله اطلع على الصراط ما شاء الله النور بين يديه ومن عن يمينه مر من على الصراط زي البرق فجأة لقى النبي مستنيه على باب الجنة مع انه لسه سايب النبي من شوية على الحوض صلى الله عليه وسلم النبي خد بإيده يا جماعة ودخله الجنة فضل مع النبي في الجنة وتنعم بألذ نعمة ألا وهي نعمة النظر إلى وجه الله جل وعلا يا جماعة دول الاثنين كانوا أصدقاء سبحان الله الراجل الأولاني ده عمل إيه يا جماعة إيه الجريمة اللي ارتكبها وما تبش منها قبل ما يموت يا ترى قتل حد أبدا والله سرق ما حصلش ارتشى برضه ما حصلش أمال عمل إيه يا جماعة هذا الرجل كان لا يصلي ياه على كده الموضوع خطير جدا بقى بالمنظر ده والله الموضوع خطير جدا واوعى تفتكروا ان انا ذكرت المشهدين دولت عشان اخلي حد ييأس انتوا عارفين الحمد لله اسلوب دعوتي وبفضل الله سبحانه وتعالى انا ما قصدت هذا لكن انا بذكر لك المشهدين عشان نفسي ان انت تكون الرجل الثاني الثاني اللي ربنا أكرمه بفضل الله عز وجل ودخل مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم خد بالك من حاجة أنا بهدي الموضوع ده الليلة دي بالذات لكل الشباب ونساء المسلمين ولآبائي وأمهاتي يعني أقدمه بشكل رحيم لأني ورب الكعبة أنا أحبكم جميعا في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة ولذلك عنوان المحاضرة الليلة عنوان المحاضرة إيه يا جماعة يا شباب حي على الصلاة خدت بالك ومش معنى كلمة يا شباب حي على الصلاة يعني الكبار ما يصلوش لا طبعا كله لازم إيه لازم يصلي بس هنبدأه بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام ده يا جماعه اللي انا بقوله مش للناس الافاضل اللي قاعدين قدامي طبعا كله بيصلي الحمد لله انما الكلام ده عشان انت بعد كده تاخد الشريط ده وتدعو به اي انسان تارك للصلاه تدعو به الى الله عز وجل وربنا يجعله في ميزان حسناتك واكرر المعلومه مره ثانيه يا جماعه والله انا بعتبر الشريط ده اهم شريط في حياتي هو والشريط اختاه واقفه مع النفس بتمنى ان الشريطين دولت يوصلوا لكل مسلم ولكل مسلمه تعالوا نبدا الموضوع يا جماعه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في البداية يا جماعة بقول أنا عايز أدي مثال بسيط لو إن واحد جاله مرض ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين لو واحد جاله مرض يا جماعة المرض دوت يعني أقعده في بيته مش قادر لا يتحرك ولا يروح لا يمين ولا شمال جاله واحد صاحبه ما شاء الله بقى يخدمه يأكله يشربه يجيب له كل خدماته لحد عنده يغسل له لبسه ينشر له لبسه يكوي له لبسه يعمل له هو اللي عايزه سبحان الله قعد معاه سنة كاملة بالله عليكم الراجل ده ممكن يقول له إيه اللي هو المريض ده يقول لصاحبه ايه اقل حاجه هيقول له ايه جزاك الله خيرا من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء ابسط حاجه هيقول له في نظري جميلك على راسي والله عمري ما هنسى جميلك ابدا صح ولا لا طب ولله المثل الاعلى شوف بقى نعم ربنا على الراجل اللي ما بيصليش ده او على الشاب اللي ما بيصليش ده شوف نعمه عليه قد ايه سبحانه وتعالى ورغم كده يا جماعه ما فكرش مره مره واحده في حياته ان هو يشكر ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ربنا ما يستاهلش ان احنا نشكره سبحانه وتعالى ده ربنا له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى أنا بقول اللي ما بيصليش بقول له أنا واثق والله واثق إن أنت بتحب ربنا أنا ما أقدرش أشك في كده لكن ما أقدرش أقول إن حبك كامل حبك في نقص صح ولا لا ما أقدرش أسوي بينك وبين واحد بيسجد لله ويبكي بين يدي الله وأنا واثق في نفس الوقت والله واثق إن أنت بتحب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم واثق إن أنت بتحبه جدا لكن خد بالك من حاجة أنت نفسك كمان تكون معاه في الجنة أي نعم طبعا أي واحد نفسه يكون مع النبي في الجنة لكن لا يمكن تكون مع النبي في الجنة وانت ما بتصليش لا يمكن عشان تكون مع النبي في الجنة لازم تعمل اللي كان النبي بيعمله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عشان كده أنا هبدأ درس النهاردة يا جماعة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم حالهم إيه مع الصلاة أبدأ بحال النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي بيقول لك إيه حديث رواه أحمد بسند صحيح يقول حبب إليه حبب يعني فعل مبني للمجهول يعني حاجة فطرة في قلب الإنسان ما يقدرش يلغيها قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء لكن اللي أحسن وأجمل وأعلى من ده كله وجعلت قرة عيني في الصلاة يا سلام حديث الثاني عند أحمد بسناد الحسن أن النبي كان دايما يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا حذيفة قال رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في يوم غزوة الخندق يا جماعة ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة له يصلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان يصلي فزع النبي أيضا إلى الصلاة في يوم بدر في يوم غزوة بدر يقول سيدنا علي بن أبي طالب لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا أحد إلا وقد نام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويدعو حتى أصبح بل كان النبي يفزع إلى الصلاة عند تجدد النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم خد بالك النبي يوم فتح مكة دخل النبي واغتسل وقام وصلى ثمان ركعات اللي ركعات الفتح سبحان الله ده يا جماعة لدرجة من كتر حب النبي في الصلاة كان بيقول ايه حديث رواه أحمد بسند صحيح كان يقول يا بلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يا جماعة حتى في مرض الموت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أكتر حاجة كانت شغلة أنت عارف إيه الصلاة اه والله العظيم أكتر حاجة كانت شغلة النبي الصلاة كان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم فلما يفوق كان يقول لهم إيه أصلى الناس الناس صلت لا يا رسول الله هم ينتظرونك يغشى عليه مرة تانية يقوم يفوق صلى الله عليه وسلم أصلى الناس لا يا رسول الله هم ينتظرونك صلوات ربي وسلامه عليه أنا أوصف لك بس وصفة بسيطة جدا إزاي النبي كان بيصلي سيدنا حذيفة والحديث رواه مسلم سيدنا حذيفة صلى مرة ركعتين نافلة ورا النبي عليه الصلاة والسلام راح للنبي فلقى بيصلي نافلة أنا داخل وراه فلقى بيصلي في سورة البقرة يا جماعة خد بالك شوف النبي كان بيصلي إزاي فبيصلي في سورة البقرة فقال ايه لا النبي وصل للآية رقم 100 قال يمكن هيركع بعد ايه بعد الآية رقم 100 لأن النبي مكمل قال خلاص أكيد هيصلي الركعة الأولى بسورة البقرة راح النبي داخل على سورة النساء قايلها كلها كل ده في أول ركعة خد بالك خلص النساء راح راجع لمين؟ لآل عمران راح قرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع النبي قال حذيفة خد بالك من المفاجأة اللي جاية دي فكان ركوع النبي قريبا من قراءته يعني نفس الوقت اللي قضاه النبي وتعرفين النبي كانت قراءته بطيئة جدا لدرجة ان انت لما تحب تعد الحروف اللي كان بيقولها كنت تعدها صلى الله عليه وسلم خد بالك فالنبي صلى بالبقرة والنساء وآل عمران وركع ركوع بنفس المدة اللي قرأ فيها ثلاث سور ثم قام قياما طويلا بنفس مقدار الركوع ثم سجد بمقدار نفس برضه إيه يا سبحان الله ودول ركعتين بس للنبي صلى الله عليه وسلم تخيل حبيبك يا جماعة شوف عامل إزاي سبحان الله يا جماعة أولا قبل أي حاجة يعني الحقيقة أنا بشكر كل أخ وكل أخت ربنا يحفظكم جميعا إن هم جم في عز المطر ده وفي عز الجو يعني الصعب ده لكن سبحان الله والله وأنا داخل المسجد وأقول هذا والله وأنا يعني صادق في هذا كلامي أشهد الله على ذلك إن وأنا داخل كأني حاسس إن شامم ريحة الجنة يعني فعلا الدرس النهارده انا حاسس فيه بروحانيات عاليه جدا ولا انسى يعني كلمه كانت خرجت من اخ فاضل ربنا يحفظه لما كانوا قاعدين مره في الساحه في عز التلج فقال لي والله كنا حاسين بدفء اجنحه الملائكه واحنا قاعدين في البرد في الساحه يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان بيصلي في اليوم والليله كام ركعه يا جماعه 40 ركعه 40 ركعه سبحان الله 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل يبقى قد ايه 40 ركعه سبحان الله سامحوني طبعا انا بسترعب في الالقاء شويه يعني في الدرس لان الدرس طويل لحسن حد يحسب ان الشريط بيسف يعني ف... واخد بالك المهم آه، من قيمه الصلاه يا جماعه ومن قدر الصلاه وغلاوه الصلاه كان المشركين نفسهم كانوا حاسين قد ايه الصلاه دي لها قدر عالي جدا عند النبي وعند الصحابه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن جابر بيقول ايه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينه فقاتلوا قتالا شديدا فذكر الحديث في آخر الحديث إيه فقال وقال المشركون إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم خدت بالك ممكن الصلاة تكون عندك أحب إليك من أولادك يا سبحان الله ولذلك تعالى نشوف بقى حال الصحابه بقى كمان رضي الله عنهم وارضاهم اللي هم تلاميذ النبي اللي اتربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي مثلا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يصلي بالقران كله في ركعه الوتر سبحان الله سيدنا ابو بكر اتخذ مكانا في فناء داره فكان بيصلي فيه ويبكي لدرجة أن المشركين كانوا يجوا يتفرجوا عليه ويتعجبون من فعل أبي بكر سيدنا عمر هو أمير المؤمنين يا جماعة وفي عز الأعباء الجسيمة اللي كان متحملها كان بيحكم 26 دولة ده النهاردة لو واحد بس مدير شركة يبقى بيلف حول نفسه ده 26 دولة ورغم ذلك كان بيقسم الليل ثلاث أقسام قسم ينام فيه والجزء الثاني كان يصلي فيه قيام الليل والجزء الثالث كان يطمئن على أحوال الرعية ولدرجة من حبه في الصلاة يا جماعة كان بيصلي وهو مطعون في آخر لحظات حياته رضي الله عنه وارضاه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من شدة حبه في الصلاة نسي نسي تدخل إن هو عريس تخيل دخل بالعروسة الزوجة بتاعته فاهم ازاي أول ما دخل وشافها راح قايم صف قدميه بين يدي الله وهي وراه صلى بيها قد إيه يا جماعة؟ حد عارف؟ 16 جزء بس اكيد طبعا انتوا عملتوا كده واخد بالك ده في شباب يا جماعه لما بيتجوزوا ها، ليله الدخله بينسى ان ربنا افترض عليه الصلاه اصلا واخد بالك سبحان الله سيدنا عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما جاله مرض الاكله مرض الاكله في رجليه فحبوا يقطعوا رجليه يا جماعه لما حبوا يقطعوا رجليه سبحان الله جم قالوا له نسقيك كاسا من المرقد نديك اي حاجه كده تذهب عقلك عشان ايه ما تحسش واحنا بنقطع رجليك قال لهم لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا فإذا دخلت في الصلاة وسجدت بين يدي الله فابدأوا في قطع رجل بالفعل يا جماعة شوف من خشوعه دخل فسجد بين يدي الله وهو ساجد قطع رجله بالمناشير سبحان الله رضي الله عنه وارضاه خدت بالك ثابت البناني يقول كابدت قيام الليل عشرين سنة وتلذذت بها عشرين أخرى حتى أني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها يا سلام لما سألوا الحسن قالوا له أنتوا كنتوا بتصلوا إزاي في عهد النبي احنا عايزين نعرف الصلاه كان شكلها ايه اسمع بقى شوف الحسن كان بيقول ايه بيقول كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط وكان الجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فإذا خرجنا من الصلاة خلاص خلصنا وسلمنا لا ندري أقبلت أم ردت علينا يا سبحان الله سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة لم تفته تكبيرة الإحرام خلف الإمام أربعين سنة أربعين سنة يا شباب سبحان الله مسلم بن يسار كان بيصلي في مسجد البصرة وانهد تلت المسجد وهو بيصلي الناس جريت وهربت ومش عارف ايه وبعد ما الردم كده هدي شويه رجعوا يشوفوا بقى مين اللي مات فلقوه واقف بيصلي استنوا لحد ما خلص فقالوا له اما فزعت قال لهم والله ما ضرت حصل حاجه قال لا ابدا ده ده تلت المسجد بس وقع يعني مفيش حاجه يعني واخد بالك ولذلك يا جماعه من تعظيم قدر الصلاه فاهم ازاي؟ كان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي كان لا ياخذ البيعه الا على اقامه الصلاه، حديث رواه البخاري عن جرير بن عبد الله انه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم، يعني انت لو كنت ايام النبي ورايح تبايعه وما بتصليش ما كانش هيقبل البيعه منك، خد بالك. طب ما تعتبر النبي دلوقتي موجود ما بيننا، ما هو سنته موجوده يا جماعه، ايه الفرق بين وجود النبي وبين وجود سنته؟ ما هو سنته صلى الله عليه وسلم النبي امرنا ان احنا نتمسك بها، قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. واحد يقول لي بقى يعني هي بقى الصلاه بالعافيه، انت عمال تتكلم الصبح عن الصلاه، هي بالعافيه يعني لازم اصلي؟ اه لازم تصلي، بس خد بالك بقى من حاجه. ايه هي؟ صحيح ان ربنا قال لا اكراه في الدين. ايوه فعلا ربنا قال كده. وربنا قال وقل الحق من ربكم ماشي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيه فليكفر ده ايه امتى الكلام ده يا جماعه قبل ما تبقى مسلم يعني لو انت عياذا بالله لسه ما اسلمتش اه الكلام ده ليهم هم انما انت اسلمت بقى يعني ايه اسلمت يعني استسلمت يعني اذعنت يعني خضعت لله عز وجل تمام؟ يعني سلمت امرك كله لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين إيه الكلام دوت يبقى انت خلاص اسلمت الحمد لله اعلنت التوحيد لله يبقى خد بالك بقى عندنا بقى ايه في لازم تصلي لازم تصوم لو عندك مال لازم تزكي لو عندك قدره ان انت تحج لازم تحج يبقى لازم تقوم بكل ايه بكل التكاليف تخيل معايا هقرب لك المثال شويه لو ان في شركه عملت اعلان قالت يا جماعه اللي هيجي يشتغل عندنا من الساعه 5 الفجر لحد اذان العصر هياخد كل شهر مرتب 5000 جنيه ها حد يرفض طبعا لا يمكن حد يرفض واخد بالك طيب انت رحت قدمت ونجحت وخلاص قبلت وهتاخد 5000 جنيه ينفع بعد 10 ايام او بعد 20 يوم تقول لهم يا جماعه بس يعني 5 الفجر دي صعبه او ما نخليها من 10 الصبح لا خد بالك قبل ما نمضي العقد معاك احنا اتفقنا على كده ان احنا الميعاد بتاع الشغل من 5 لحد العصر وافقت خلاص انما قبل كده كان ممكن انت ايه ما توافقش براحتك طيب انا عايز اسالك سؤال كمان بالله عليك انت فاكر ربنا محتاج صلاتك ده ربنا هو الغني الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا ربنا قال ايه في الحديث القدسي اللي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا طب بالله عليك أنت لو صليت هتخسر إيه الرزق هيضيع العيال هتسقط زوجتك الحلوة هتبقى وحشة ولا ايه اللي هيحصل بالعكس ده انت لو صليت ربنا هيبارك لك في ولادك وفي رزقك وفي زوجتك وهيبارك لك في صحتك وعافيتك وهيحميك وينصرك على اعدائك سبحان الله والله لو بتحب اهلك لو بتحب ابوك وامك لو بتحب زوجتك وولادك والله تصلي عشان ربنا يحفظهم لك شوف سعيد بن المسيب كان بيقول ايه كان بيقول لابنه والله يا بني اني لازيد في اليوم والليله في النوافل رجاء ان يحفظني الله فيك يا سلام واحد يقول لا خلاص بقى ده كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه واخد بالك طيب يبقى احنا كده ايه طب عايزين نسمع بقى كلمتين بقى ها عايز عايزك بقى ايه انا خلاص سخنت كده عايز اصلي بس عايزك بقى تقول لي شويه ايه فضائل بقى كده عن الصلاه عشان بقى اسخن اكتر وايه وابتدي ان انا ايه اصلي اقول لك ماشي هقول لك فضائل الصلاه في عجاله سريعه كده في 4000 عنصر ايه كتير طيب خلاص مش مشكله نشيل صفر ونخليهم 400 العنصر الاولاني آه برضه كتير لا انتوا مش عايزين تصلوا بقى طب صلي على حبيبك ونقول ايه نشيل صفر ثالث طيب نخليهم 40 يبقى ايه هنقول فضائل الصلاه يا جماعه بسرعه كده في 40 عنصر في عجاله سريعه واخد بالك معاك حاجه تاخد فيها قول لي طبعا معايا قلب كبير بفضل الله بيحب ربنا وبيحب النبي هعبيه خير عشان انشره على الناس بفضل الله سبحانه وتعالى اول حاجه يا جماعه الصلاه هي الركن الاعظم بعد الشهادتين في البخاري ومسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان طيب تخيل معايا كده عماره طالعه من اربع عواميد فاهم ازاي في عمود مش موجود تقع ولا ما تقعش لازم تقع طيب يبقى الصلاه عمود لو شلته العماره ممكن تقع ده بل اكيد هتقع فاهم ازاي يبقى ما ينفعش اقول انا مسلم بس مش هصلي تبقى مسلم تايوان صح صح ولا لا ما ينفعش تبقى مسلم يعني ايه لازم ايه لازم تصلي واخد بالك طيب تاني حاجه يا جماعه الصلاه تعصم دماءك واموالك ايه الدليل على كده حديث البخاري ومسلم وكل حاجه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين آه، أن رجلا قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم يوم حنين قال يا رسول الله اتق الله فقال له ويلك ألست أحق أهل الأرض من أن أتقي الله يعني قصده أنت ما أسمتش بالعدل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنق هذا المنافق فقال لا لعله أن يكون يصلي يمكن يكون بيصلي اوعى تقرب له فاهم ازاي يبقى عصمت ايه دماءك واموالك شوف يا اخي من عظم قدر الصلاه سبحان الله شوف ربك بيقول ايه يا سلام شوف الودود سبحانه وتعالى حديث رواه مسلم حديث يعني مؤثر جدا يقول جل وعلا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال مين اللي بيقول كده الله سبحانه وتعالى فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ربنا بيقول ايه حمدني عبدي يا هو العبد لما يحمد ربنا يعني ايه ايه المشكله ولا هيضيف اي شيء فاهم ازاي ولو حتى هو يعني سبحان الله شوف لكن ربنا هو الودود سبحانه وتعالى فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال جل وعلا أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال جل وعلا مجدني عبدي فإذا قرأ باء الفاتحة فاهم ازاي فقال آه، إياك نعبد وإياك نستعين آه، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ده أنت يا راجل بمجرد ما تتوضى بس والله هيتفتح لك أبواب الجنة الثمانية مش واحد ولا اثنين الثمانية والله حديث رواه الترمذي بسند صحيح سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء يا شفت بقى الجنة قريبة إزاي بس أنت اللي مش عايز خدت بالك والنبي قال كده كما عند البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك تقول لي يا سلام ده شفت بقى الصلاة حلوة ازاي تقول لي اه والله ده الصلاة حلوة قوي يعني ان شاء الله انا وتصلي تقول لي والله ولا هركع واخد بالك لكن برضه ماشي انا برضه وراك ان شاء الله لحد ما تصلي لسه فاضلين 38 عنصر الصلاة افضل الاعمال يا جماعة الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة لوقتها وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسناد حسن الصلاة خير موضوع يعني إيه خير موضوع؟ يعني خير ما وضعه الله أي شرعه الله من العبادات الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر يعني أنت دلوقتي سايب أفضل حاجة طيب الصلاة امتثال لأمر الله ربنا قال إيه؟ كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة مش أي حد هم المؤمنين اللي يعملوا كده وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أخبر النبي أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وقد جمعهم إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات فذكر الحديث وقال فيه وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت يا سلام يعني أنت لو ما صليتش تبقى ارتكبت مخالفة لازم تتعاقب عليها أذكر قصة هنا أخ ذكرها لي جاءت في مدينة صنعاء ان طفل صغير كان راكب مع ابوه العربيه بتاعته ورايحين مشوار فابوه ركن العربيه صف تاني يعني مخالف للمرور وقال لابنه خليك في العربيه قبل ما اشتري حاجه واجي على طول المهم الاب مشي من هنا جه راجل المرور آه، ضابط شرطه فقال للطفل فين صاحب العربيه قال له ده ابي قال له فين قال له بيشتري حاجه وجاي حالا قال له طب انا حررت له مخالفه مروريه لانه واقف صف تاني قال له سبحان الله والمخالفه دي بكام ما اعرفش قال له بمبلغ كده فالطفل بفطرته الطيبه كان عنده حوالي 10 سنوات فقال له طيب سيادتك ممكن اسال سؤال قال له اتفضل قال له صليت الفجر النهارده في جماعه فقال له لا انا ما بصليش قال له سبحان الله انت عاقبت ابي وعملت له مخالفه مروريه لكن انت ارتكبت مخالفه ممكن تتحرم بسببها من جنه الرحمن جل وعلا فتاب هذا الضابط وعاد الى الله وبدا يصلي بفضل الله عز وجل يا جماعه الصلاه ايمان مين اللي سماها ايمان الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم فجعل الصلاة من الإيمان الصلاة يا جماعة لها شأن عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى عايزك تشوف الصلاة قد إيه غالية عند ربنا الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات بلا واسطة بين النبي وبين ربه جل وعلا بلا واسطة خدت بالك يعني ما كانش فيها جبريل عليه السلام كان الصلاة كانت كام صلاة يا جماعة كانوا خمسين وبقى بعد كده إيه خمسة مين اللي كان السبب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى النبي يتحب ولا ما يتحبش والله يتحب حتى لو ما كانتش الصلاة بقت خمسة حتى لو كانت خمسين بفضل الله يعني اللي مستكتر خمس صلوات ده كانوا خمسين تخيل كده لو كان فاتك صلاة يوم واحد وانت عليك قد ايه خمسين صلاة هتصليهم امتى يبقى لا هتاكل ولا هتشرب ولا تشتغل ولا تنام ولا اي حاجة خالص بفضل الله تخيل ان ربنا فرض الصلاة على كل الامم اللي قبلنا اي والله العظيم سبحان الله شوف ربنا قال ايه عن سيدنا ابراهيم آه، ذكر المولى عز وجل دعاء سيدنا ابراهيم حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وقال جل وعلا مخاطبا موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ونادت الملائكة مريم أم عيسى عليهما السلام يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين سيدنا عيسى يتحدث عن نعمة ربنا عليه فقال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بإيه؟ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وربنا أخذ الميثاق على بني إسرائيل فجعل إقامة الصلاة من أهم مواد هذا الميثاق قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وبعدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وخاطب المولى عز وجل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فقال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر مش واصبر واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة سبحان الله يعني الانبياء كانوا بيصلوا وانت تقول لي مش عايز اصلي ما دام قلب ما دام قلبي ابيض يعني قلبك ابيض من قلوب الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه يا جماعه الصلاه عبوديه كل الكائنات عندك فكره ان الكون ده كله بيسبح ويحمد ربنا ويسجد لله ويصلي لله اي أيوة والله العظيم اسمع لقوله جل وعلا الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه يبقى في صلاة وفي تسبيح الآية الثانية ألم ترى أن الله يسجد له أظن اللفظ ده واضح يسجد له من في السماوات ومن في الأرض عد معايا بقى والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب محدش في ناس بقى ثانيه مش عايزه تصلي وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء يا سلام يعني الشجر بيسجد لله الشجر بيسجد والحجر يا سبحان الله يعني مش عيب عليك يا مسلم ان الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل الكون ده كله بيسجد لله وانت تبقى نشاز في الكون ينفع الكلام ده ينفع الجبال تبقى احسن منك او الشمس او القمر او الدواب او الشجر سبحان الله ده حتى الجن يا شباب الجن مكلفون بالصلاه ربنا ليه وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون ربنا ليه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير سيدنا داود يسبح الجبال تسبح الطير يسبح سبحان الله يبقى الكون ده كله بيسبح ويسجد لله سبحانه وتعالى بل إن النبي في رحلة الإسراء والمعراج شاف ثلاث مشاهد جميلة جدا يا شباب شاف إيه؟ شاف ملائكة وقوف لله وملائكة ركوع لله وملائكة ساجدين لله جل وعلا فاشتاق النبي أن يجمع الله له كل هذه الهيئات فتكرمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا جمع له الثلاث حاجات دوت في الصلاة بفضل الله عز وجل والله العظيم يا أخي والله ثم والله انا نفسي انك تصلي عشان بحبك في الله والله العظيم بحبك ونفسي ان ربنا يجمعنا واياك مع النبي في الجنه رقم تسعة يا جماعه الصلاه شعار ديار المسلمين انا لما ادخل بلد اعرف منين ان البلد دي بلد اسلاميه او غير اسلاميه من الصلاه والاذان هم دول ولذلك حديث رواه البخاري عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى ينظر فان سمع اذانا كف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم يبقى بنعرف ديار المسلمين من ايه؟ من المساجد مش من السينما والمسارح ولذلك اذكر برضو قصه جميله برضو وردت في صنعاء يعني كان الحقيقه كان كتاب آه، فيه شويه قصص كده عن مدينه صنعاء جميله جدا. الطفل دوت كان برضو عنده في حدود 10 12 سنه. في يوم من الايام وهو واقف في الشارع كانوا اثنين شباب كده كبار يعني عندهم حوالي 30 سنه فكانوا عايزين يسالوا عن مكان السينما، الطريق اللي يؤدي للسينما. فكانوا بيتكسفوا هم بيقولوا بيحكوا القصه بقى بيقولوا كسفنا نسال حد كبير لحسن ينكر علينا فقلنا نسال طفل صغير فسالوه الا الطريق اللي بيودي السينما فين فرد عليهم رد جميل جدا قال لهم ايه قال لهم الطريق دوت بيودي السينما والطريق ده بيودي المسجد مع سبحان الله شوف يعني ايه كانه بيقول لهم ادي طريق الجنه وادي طريق النار وانتوا اختاروا بقى فطبعا لما شافوا الكلام ده استحوا على نفسهم وكسفوا من نفسهم سبحان الله وذهب إلى المسجد وسجدوا لله عز وجل بكلمة طيبة خرجت من فم هذا الطفل المبارك بفضل الله عز وجل يا جماعة لما بيكون واحد مريض ونعوز نقيس درجة حرارته بنعمل له إيه حط له الترمومتر فين؟ تحت لسانه في بقه صح ولا لا؟ كذلك لو عايز تقيس درجة حرارة إيمان أي عبد حط ترمومتر الصلاة في قلبه. لو الترمومتر كده فيه سخونة اعرف إن ده إيه؟ ما شاء الله يعني حرارة الإيمان في قلبه عالية جدا. لو درجة الحرارة بتاعته نازلة خالص اعرف إن الصلاة ليس لها قدر عند هذا العبد. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الدار قطني بإسناد الحسن من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده يا سلام حاتم الأصم رجل من التابعين فاتوا فيهم الأيام يا جماعة صلاة العشاء في جماعة إيه اللي حصل جاله ثلاثة عشان يعزوه يعزوه في إيه في إنه فاتيه هو مصل... مش ما صلاش هو صلى بس في البيت يعني العذر فمزه جاله ثلاثة يعزوه من أهل المدينة أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فبكى فقالوا على ما تبكي يا حاتم قال أبكي لأنه قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني ووالله لو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء في جماعة عشان كده يا جماعة الناس دولت عشان كان قدر الصلاة عالي جدا في قلبهم عشان كده ربنا أعلى قدرهم سبحانه وتعالى الصلاة يا جماعة مدرسة الأخلاق الحسنة المفترض يا جماعة إن أي إنسان بيصلي تكون أخلاقه حلوة هتقول لي بس اللي بيحصل أقول ماليش دعوة باللي بيحصل أنا ليه دعوة بالمفترض ربنا ليه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خد بالك اللي بيصلي ده لازم يكون أحسن الناس من ناحية السلوك الأخلاق المعاملات آه يعني في كل حاجة لازم يكون قدوة يا جماعة ولذلك قوم سيدنا شعيب لما وجدوه بينكر عليهم بقى ما هم فيه من الظلم والبخس والتطفيف والأخلاق الوحشة قالوا طب ايه السبب اللي خلاه يعمل كده فوجدوا ان السبب في كل دوت هو صلاته فقالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد يا اخي العزيز الصلاه بتنهاك عن فعل اي منكر والله بس بشرط مش انك تصلي لا بشرط ان انت تقيم الصلاه ربنا ليه واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون خدت بالك ولذلك لما سألوا النبي حديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح سألوا النبي يا جماعة قالوا له إيه قالوا له يا رسول الله ده فلان بيصلي طول الليل فإذا أصبح سرق يبقى طول الليل عمال بيصلي وأول ما يصبح إيه يسرق فقال سينهاه ما تقول وفي رواية ستمنعه صلاته نعم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه أحمد بسند صحيح قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد كان في شاب يا جماعة كان عايش مع أصدقاء سوء ليله ونهاره مع بنات وشرب خمر وسهرات ونسأل الله العفو والعافية في يوم من الأيام مرضت أمه جالها مرض شديد جدا فراح لأصحابه فطلب منهم شويه فلوس يا جماعه ساعدوني ام مريضه وعايز اعمل لها عمليه كلهم ايه تبرأوا منه ما هم ما يعرفوش غير في القعدات الحلوه بس فسابوه ففجاه لقى نفسه يئس من حياته فقعد في مره من المرات في الثلث الاخير من الليل عمال بيصرخ في الغرفه بتاعته فاتح الشباك بيقول يا رب انت خلقتني ليه انا يئست من حياتي انا زهقت انا مش عارف انت خلقتني ليه فجأة لقى جاره مولع شريط قرآن فسمع قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال فخررت ساجدا لله يا سلام كأنه كان ناس يا جماعة أنه هو مخلوق ليه فذكر بهذه الآية حينما سمعها بفضل الله عز وجل يا جماعة اللي حافظ على الصلاة يبقى حافظ على دينه سيدنا عمر بن الخطاب كان يكتب إلى الآفاق ويقول إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وزي ما انتم عارفين ان سيدنا عمر قام يصلي يا جماعه في اخر لحظه في حياته وهو بينزف الدماء رضي الله عنه وارضاه، تخيل انه كان بيصلي وهو بيموت عشان تعرف بس قدر هذا الجيل، واحنا يا جماعه ليه ما بنحافظش على الصلاه؟ يا جماعه يعني هي المحافظه على الصلاه صعبه؟ يعني الصلاه في حد ذاتها صعبه ولا سهله؟ سهلة جدا طب ده احنا بنحافظ على حاجات كتيرة جدا في حياتنا اشمعنى الصلاة اديك مثال في ناس يقول لك انا عندي بقى مسألة مواعيد الاكل دي مقدسة الساعة 8 لازم الفطار يكون ايه محطوط 2 الظهر الغدا 8 بالليل العشاء وممكن زوجته تتطلق لو حصل يعني ايه اختلاف مثلا في التوقيت المحلي يعني لمدينه القاهره يعني واخد بال حضرتك حتى مواعيد المباريات والافلام يعني فاهم ازاي يجيب الجريده ولا المجله فاهم ازاي والمباراه دي الساعه كذا خلاص في الوقت ده لازم يكون مظبط نفسه قاعد وحاطط بقى ايه اليميش والكلام ده كله والافلام حتى في المسارح وده الشيء اللي يضحك بقى تلاقي مكتوب على التذكره حد فيكم شاف التذكره دي؟ اوعى حد يكون شافها. طيب مكتوب على التذكره ايه؟ يرجى الحضور قبل رفع الستار بربع ساعه. تلاقي ما شاء الله امم واقفه وإيه؟ وحاضره ايه؟ قبل ايه رفع الستاره ايه؟ بربع ساعه، سبحان الله. شوف بقى في خطبه الجمعه اكتر الناس ما بيجوش غير على امتى؟ على الاقامه. يبقى سامع ال- الراجل عمال يا عيني ينتع بقاله ساعه ولا ساعه ونص الله يكون في عونه فاهم ازاي لحد ما جاله حب الشباب وسبحان الله وفي الاخر خالص يا عيني يلاقي يعني صفين ثلاثه واول ما يقيم الصلاه يلاقي المسجد اتملى لحد الشارع نسال الله العافيه والعافيه حتى في الماتشات تلاقي المدرجات مليانه من الساعه كام؟ اهو لسه قريب كان ماتش الاهلي والزمالك فاهم ازاي؟ تلاقي المدرجات مليانه من الساعه 9 الصبح طب يا جماعه ده في صلاه جمعه معلش بس عشان نطمن بس على الفريق والاحتياطي وده مستقبل بقى ودوري بقى وربنا يكرمك طيب يا سيدي طب آه، يا عم الحاج الجمعه اد- اتدانت يعني مش آه، حي- بس نشوف بس الاحتياطي وال line man والكلام ده كله طيب العصر بيأدن يا عم الحاج بس بس لما تشوف بس مين ال center forward بتاع النهارده طيب يا عم الحاج ال- الم- المغرب والعشاء كل ده شغال معاه ما هو ما فيش مشكله قاعد في المدرجات ما شاء الله لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه سبحان الله واول بقى ما الواد اللعيب بقى الحلو ده فاهم ازاي يجيب الكره بقى في الشبك الله اكبر الدنيا كانه فتح بيت المقدس الله اكبر الله كله فاهم ازاي حتى اللعيب نفسه لابس شورت كده فاهم زي حاجه take away وبص تلاقيهم ايه اول ما يجيب الجون يقوم ساجد ساجد الكابورليه المهم سبحان الله في ناس يا جماعه من كتر ما الصلاه ملهاش قدر اصلا في قلوبهم تلاقي ايه يعني حتى لو زنقت معاه يجمع الخمس صلوات كلها ايه في اخر اليوم ده بعضهم بيجمعها بالاسبوع نويت اصاد الاسبوع اللي فات الله اكبر يا سلام يا سيدي جاي على نفسك ليه طب ده انت يا راجل لو في اكله بايته ما بترضاش تاكلها في حد يرضى ياكل عيش البيت يجي لو مراته قدمت له عيش بايت يقول لها ده بايت انما في امر الله سبحانه وتعالى ما فيش مشكله بقى واخد بالك فلو حافظنا على الصلاه يا جماعه ربنا هيكرمنا وهينصرنا ولذلك سبحان الله انا عايزك بقى لما تدي مواعيد لاي حد اي حد من حبايبك عايز تديله مواعيد اديله مواعيد واربطها بالصلاه قابلني في صلاه الظهر قابلني في صلاه العشاء مش قابلني الساعه 3 الساعه 5 الساعه يعني قابلك في وقت الصلاه لا قابلني في وقت الصلاه بالله يعني فين في المسجد فاهم ازاي والحقيقه طبعا وده للامانه العلميه المحافظة على الصلاة عايزة صبر عشان كده ربنا قارن بين الصلاة والصبر فقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة تعالوا نرجع لفضائل الصلاة بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم المهم يا جماعة كتير من الناس بيبقى حريصين جدا يقول لك أنا نفسي بقى يبقى عندي شوية أسهم كده في شركة من الشركات اللي إيه اللي فلوسها ما شاء الله ضاربة في السحاب طيب مالكش نفسي يبقى ليك سهم في الإسلام أعظم حاجة أعظم نعمة والله ورب الكعبة أعظم نعمة ربنا أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له طب أسهم الإسلام كم يا رسول الله قال وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة سبحان الله أذكر برضو قصة طفل برضه كان عنده 10 سنين معلش هم كلهم عندهم 10 سنين يعني سب- ما سامحوني يعني اتزنقنا ما فيش حد اكبر يعني المهم سبحان الله الطفل ده كان عنده 10 سنين وكان حريص جدا يا جماعه على انه هو يصلي الفجر في المسجد لازم في عز البرد في عز الحر في في يوم من الايام راح يصلي الفجر اعزكم الله طلعت شله كلاب كده فاهم ازاي؟ تقريبا كانوا عيله المهم ايه طلعوا يجروا ورا الطفل الصغير ده الولد يعني يجري والكلاب تجري وراه لحد ما ايه فجاه لقى باب بيت مفتوح راح داخل وقافل الباب لقى مين صاحب البيت مالك يا ابني قال له يا عم الحاج الكلاب بتجري وراها قال له ليه قال له أصل كنت رايح اصلي الفجر قال له يا ابني انت صغير يا ابني في حد يطلع في السن ده يصلي الفجر قال له اعمل ايه بحب ربنا قال له سبحان الله يعني انت بتحب ربنا وانا ما احبوش والله يا ابني لا اجي اصلي معاك الراجل ده ما كانش بيصلي يا جماعه بدا يصلي بسبب الموقف ده بفضل الله شفت طفل صغير كان حريص ان هو يكون ليه سهم في الاسلام وانت لسه برضه ما بقاش ايه ما بقاش ليك سهم عايزين يبقى لك سهم ان شاء الله بفضل الله عز وجل اهل الصلاه يا جماعه هم دول والله اللي هيفوزوا برحمه الله سبحانه وتعالى ايه الدليل ربنا قال كده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض بيعملوا ايه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبعدين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الناس دي جزاهم ايه أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم عشان كده بقول لك والله لو نفسك إن ربنا يرحم أمك وأبوك ويرحم حبايبك يرحم زوجتك يرحم أولادك خليهم يصلوا خدت بالك كان في طفل عمل برضه حاجه كده كويسه قوي وكانت حيله جميله جدا يا ريت الم- يعني لو حد يعني ام وابوه ما بيصلوش يعمل الحيله الجميله دي هو لا ام وابوه مش عايزين يصلوا يعمل ايه قال خلاص انا طبعا انا ابنهم الوحيد وغالي عندهم وبيحبوني فراح امتنع عن الاكل عمل اضراب يجي ابوه يقول له يا ابني الاكل يقول له مش هاكل ليه يا ابني لما تصلي طب يا ابني بقى والله ما هاكل الا لما تصلي فراح ابوه قايم مصلي جت امه بتكلمه بعدها قال لها برضه مش هاكل لما تصلي فراحت مصليه المهم جه بقى بالليل بيحطوا له العشاء قال لهم مش هاكل الا لما اصلي قال لهم احنا مش هنصلي ها يعني هتهددنا فسابوه المهم جه لحد تاني يوم الصبح الولد خلاص كان هيموت يا ابني مالك يا ابني قال لهم بصوا بقى يعني انا ما بحبش حد اكتر من ربنا فربنا امرنا صلي وامركم تصلوا فلما صلتوش والله العظيم ما هاكل لحد ما اموت فبكت الام وبكى الاب وصليا لله جل وعلا بسبب امتناع الطفل عن عن الطعام يا جماعه اللي عايز ربنا يكفر له ذنوبه وسيئاته وخطاياه لابد ان يصلي في الحديث الذي رواه مسلم ان رجل من اصحاب النبي عليه السلام كان اصاب قبله قبله من امراه فجاء الى النبي وهو يعني حزين جدا شوف النهارده نسال الله العفو والعافيه اللي بيعمل اللي فوق القبله ما بيتاثرش الا من رحم الله سبحان الله فده اصاب قبله من امراه في الحرام فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فبيساله عن كفارتها فأذن لصلاة العصر ثم أقيمت فصلى هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي ونادى أين الرجل الذي صلى معي آه، آنفا أو الذي سألني آنفا عن كذا فقال أنا يا رسول الله فقال أما إنك قد صليت معنا العصر قال أجل يا رسول الله قال فإن الله قد أنزل علي الآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ورواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ده أنت ربنا لو عايز ان ربنا ده انت لو عايز ان ربنا يعطيك عهد بالمغفره تصلي سبحان الله شوف حديث جميل قوي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح النبي بيوضح لك مشهد جميل جدا بيقول ايه ان العبد ان العبد اذا قام يصلي خد بالك من المنظر ده اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقيه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه ذنوبه يا سلام شوف بقى الذنوب كلها تتكون كده فوق دماغه ايه والعاتقين اول ما تصلي تلاقي الذنوب عماله ايه بتنزل منك سبحان الله وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ايه رايك نفسك بقى تغيظ الشيطان اللي ياما اغواك وابعدك عن الله اه نفسي اغيظه ده نفسك تغيظ كمان اليهود اه طبعا ده اكتر فاهم ازاي سبحان الله يبقى تصلي اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا اولا اخبر ان الشيطان اقسم اصلا على اغوائك خدت بالك وبذل كل الطرق ان هو يبعدك عن ربنا قال جل وعلا انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فالشيطان بيتغاظ لما يلاقي حد ساجد لله شوف النبي قال إيه حديث رواه مسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ولذلك النبي شرع لنا لو انت سهيت في الصلاة بتاعتك ان انت تسجد سجدتين اللي هما سجود ايه السهو حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن كانت صلاته تامة لو كانت صلاة العبد تامة كانتا السجدتين دول ترغمان أنف الشيطان وسمى النبي السجدتين بإيه؟ بالمرغمتين سبحان الله خدت بالك ده أنت كمان ممكن تغيظ اليهود بصلاتك سبحان الله حديث رواه أحمد بسند صحيح النبي بيقول إيه ها ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على السلام والتأمين فكيف بما عدا ذلك من الأذان وتعمير المساجد والوقوف بين يدي الله والسجود والركوع بين يدي الحق جل وعلا عايز تكيد الشيطان تصلي عايز تكيد اليهود يبقى لازم تصلي عارف لو عندك أي مرض نفسي بعض الناس يقول لك بس أنا عندي مرض نفسي تعبان نفسيا والله العظيم ما هتلاقي علاج أفضل من الصلاة خدت بالك من عجائب ما نشرته مجلة الدعوة إن عميد الأطباء النفسانيين في ألمانيا اتعود هو ما كانش يعرف ان الاذان ده بتاع المسلمين اتعود انه يعالج المرضى بتوعه بانه يسمعهم الاذان هو ما كانش يعرف ايه ده اصلا لحد ما قالوا له في يوم من الايام انت عارف ده ايه قال لهم ايه قالوا له ده الاذان بتاع المسلمين فتعجب هذا الرجل وقال والله ان كلمات الاذان الذي يدعو المسلمين الى الصلاه تدخل السكينه الى قلب المريض حتى لو لم يفهم المريض معنى الكلام وأسلم هذا الرجل بين يدي الله سبحانه وتعالى واخد بالك فإذا كان ده شأن الأذان فما ظنك بالصلاة قال جل في علاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا سلام خدت بالك قلبك يطمئن والاطمئنان أعظم من السعادة خد بالك أنا ممكن أبقى سعيد دلوقتي بعد عشر دقايق بعد ساعة ممكن ما أبقاش سعيد إنما تطمئن القلوب يعني تحس إن السعادة إيه ركزت في القلب ربنا يرزقنا وإياكم السعادة عندك أي حاجة مضايقاك عندك كربة عندك أزمة عندك ضيق عايز ربنا يفرج عنك كل ده لازم تصلي يقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وكان ثابت يروي ويقول كان النبي إذا أصابته خصاصة نادى بأهله صلوا صلوا قال ثابت وكان الأنبياء إذا حدث لهم أمر فزعوا إلى الصلاة وسبحان الله الإمام ابن تيمية الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان لما يعوز يا جماعة يألف كتاب يصنف أي مصنف جديد كان لما تقف قدامه مسألة تعرفين كان بيعمل إيه؟ كان يخرج بره في بعض المساجد المهجورة واخد بالك؟ ويمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني إلى أن يفتح الله عز وجل عليه فيرجع ويكتب المسألة سبحان الله الصلاة ما هي الصلاة خمس وبس الصلاة يا جماعة بتستوعب كل حياتنا في هناك صلاة الخوف صلاة الاستسقاء صلاة للتوبة صلاة للخسوف والكسوف صلاة لقضاء الحاجة يعني الصلاة بتستغرق كل حياتك سبحان الله في يوم من الأيام يا جماعة كان في طفل برضه صغير كان أمه عايزة تقول له هو صغير برضه بتقول له يا ابني ما تصليش يا حبيبي يعني انت لسه صغير عيش حياتك اتمتع فقال لها امي احنا خلقنا عشان نعبد ربنا هي مش عايزه سبحان الله وفضلت تحاربه ان هو ما يصليش وبرده ابوه برده كان بيحاربه في يوم من الايام امه داخله عليه في الثلث الاخير من الليل لقيته ساجد بين يدي الله وعمال يدعو لي يا رب يا رب انا بحب امي يا رب انا بحب ابويا يا رب اهدي امي يا رب اهدي ابي يا رب خليهم يصلوا يا رب ما تدخلهمش النار يا رب يا رب ده انا بحبهم فلما سمعت الام بكت وخدته في حضنها ونادت على ابوه فجه وخده في حضنه وتابوا الى الله سبحانه وتعالى رقم 22 نفسك ان ربنا يرزقك بفلوس عايز الرزق عايز شويه دولارات اللي انت عايزه فاهم ازاي لازم تصلي ربنا يعمل ايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين تستشعر من الآية دي أن الصلاة هي سبب من الأسباب العظيمة جدا لجلب الرزق للعبد بفضل الله عز وجل ده ربنا أنزل المال والرزق أصلا عشان إيه؟ عشان نعبد ربنا خدت بالك؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح النبي قال إيه؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح يقول إن الله تعالى قال إنا أنزلنا المال ليه يا جماعة؟ عشان نتفسح ونهرج ونعيش لا إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يبقى الدنيا دي كلها من أولها لآخرها ربنا مسخرها من أجلك وأنت لابد أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى يا جماعة لو كان يجوز أن في حد يسيب الصلاة أولى الناس اللي يسيبها مين مش المجاهد المجاهد اللي واقف مستني أنه يضرب بالرصاص أو بمدفع أو برشاش ورغم ذلك ربنا ما عذروش لازم يصلي صلاة وشرع له صلاة الخوف سبحانه وتعالى أو المريض المريض اللي تعب ومش قادر ولا قادر يتحرك رغم ذلك الصلاة برضه تفضل فريضة عينية في حقه يصلي على قد ما يقدر واخد بالك وبالكيفية التي يستطيع بها لا يتصور يا جماعة ان في مسلم على وجه الارض ما بيصليش الا اتنين مين هما الحائض والنفساء بس ما سوى ذلك ما فيش مسلم ما ينفعش يصلي واخد بالك فوق ده كله يا جماعه فوق الرزق بقى كمان انا لسه بقول لك الصلاه بتجلب لك الرزق لا فوق الرزق كمان لو عايز بقى ربنا يرزقك بالمزيد بالزياده على الرزق عليك ايضا بالصلاه قال جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحان الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه وكان يسجد حتى يظن الناس أنه قد قبض يعني مات فلما سألوه في ذلك قالوا يا رسول الله أنت تفعل بذلك أنت تفعل ذلك بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا يا سلام وزي ما قلت لكم في فتح مكة النبي عشان يشكر ربنا دخل وصلى كم ركعة يا جماعة ثمان ركعات المصلي يا جماعة في حفظ الله وفي حماية الله سبحانه وتعالى حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله خدت بالك فما ظنك بالصلاة الخمس يعني في ذمة الله يعني في عهد الله وأمانه وزي ما قلت لكم قبل كده قصه الطفل اللي قال لابوه قال له لو قمت تصلي بكره الصبح صحيني والا لو ما صحتنيش والله ما انا رايح المدرسه فالمهم فابوه فظن يعني في بدايه الامر ان هو متحمس يعني فصحى ابوه صلى الفجر وما صحاش ابنه جه عند ميعاد المدرسه قال له والله ما انا رايح وبكره بقى لو ما صحتنيش برضه والله ما انا رايح المدرسه المهم تاني يوم ابوه طبعا خاف ما يروحش المدرسه راح ايه مصحي خدوا معاه صلى ايه الصبح في جماعه في بيت الله سبحانه وتعالى الطفل راح حصل ايه اتاخر على مروحه المدرسه في اليوم ده فلما راح الاستاذ بتاعهم لقى في اربع تلاميذ متاخرين راح موقفهم مذنبهم ومسك الثلاثه الاولين ضربهم بالعصايه جه يضرب الطفل ده قال له ما تقدرش قال له ليه يا ابني قال له والله ما تقدر تضربني قال له ليه قال له انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى الصبح فهو في ذمه الله فانا دلوقتي في ذمه الله تقدر تضربني قال له لا ما اقدرش فساوى خد بالك اللي بينتظر الصلاه مش هقول اللي بيصلي اللي بينتظر الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه كالفارس المجاهد فكيف وهو يصلي اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند الحسن يقول صلى الله عليه وسلم منتظر الصلاه بعد الصلاه كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله ده اذا كان ده اللي بينتظر الصلاه امال اللي بيصلي وانا عايز اسال سؤال صغير حد فيكم يا جماعه يحب ان الملائكه تدعي له اكيد طبعا خدت بالك اهو اللي بينتظر الصلاه الملائكه بتدعي له فكيف بمن يصلي حديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث يا سلام لو عايز تبقى من الصديقين والشهداء أنا عمال بذكر لك مناقب كثيرة جدا وفضائل كثيرة للصلاة أنا عايزك تسخن معايا عايزك تحس فعلا قد إيه قدر الصلاة عظيم جدا في حياة العبد المسلم لو عايز تبقى من الصديقين والشهداء بفضل الله تصلي حديث رواه البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا أبقى من مين قال من الصديقين والشهداء يا سلام والله العظيم يا جماعة الصلاة مشروع عظيم لرفع الذل عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوقت اللي انت بتقضيه قدام التلفزيون عشان تشوف نشرة الأخبار اللي بتنقل لك المآسي اللي بتحصل في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وهنا وهنا الوقت اللي انت بتقضيه وحزين عليهم قضي الوقت دوت في قيام ليل والله تبقى نصرة لإخوانك قضيها في بر الوالدين قضيها في قراءة القرآن في ذكر لله في تسبيح في استغفار والله العظيم الوقت اللي هتقضيه هم مش هينفعهم ان انت تتألم عشانهم بمجرد ان انت بتشوف النشرة انما اللي ينفعهم عبوديتك لله ليه لان انت لما هتبقى عبد لله بتصلي وتصوم وتزكي وتستغفر وتسبح وتصلي قيام ليل لما تبقى عبد صالح وتقوم تقول يا رب انصرهم ستأتي النصرة بفضل الله عز وجل يا جماعة ده في غزوة ذات الرقاع جاء النصر من المشي على الأقدام فقط النعال بتاعتهم اتقطعت فسميت بعد ذلك ايه بغزوه ذات الرقاع فمجرد المشي فقط كان كان سبب من اسباب النصر فما ظنكم بالصلاه يقول جل في علاه يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين كونوا انصار الله وفي قراءه كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله ومن المعلوم ان سيدنا عيسى يا جماعه لم يقاتل في اي معركه ابدا امال فين النصره يا جماعه فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة سبحان الله ولذلك اسمع بقى يعني النصرة هنا كانت نصرة إيه؟ نصرة إيمانية ولذلك اسمع لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ده الكلام ده في الجهاد فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولعل إن المولى عز وجل لما شرع للمجاهد صلاة الخوف حال القتال المسلح بين المسلمين وبين الكافرين ده دليل على ان الصلاه لها اثر في استجلاب النصر من عند الله سبحانه وتعالى وده اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم سبحان الله ده الامه يا جماعه لو عايزه تفوز بمعيه الله بمعيه مين الله مالك الملك وملك الملوك لازم تصلي ربنا قال ايه وقال الله اني معكم بس بشروط ايه هي لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه معناها ايه انا معكم بالنصر والتاييد لو كنتم اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه يبقى اللي مش بيصلي والله العظيم بيؤخر الامه خطوه على طريق النصر الذي ننتظره جميعا طب لو ربنا فتح على المسلمين وانتصروا أفضل حاجة نتقرب بها إلى الله عز وجل بعد النصرة وبعد التمكين اسمع لقول المولى عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أول حاجة عملوها أقاموا الصلاة يبقى أول حاجة تشكر ربنا بها إقامة الصلاة يا سلام الصلاة يا جماعة لو عايز ربنا يحسن ختامنا وختامك أسأل الله أن يحسن ختام كل مسلم على وجه الأرض وكل مسلمة الصلاة من أسباب حسن الخاتمة النبي بيقول تصدق النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه الحديث رواه مسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه كان في امرأة عجوز يحكي قصتها الشيخ علي القرني حفظه الله آه إن هي آه سبحان الله في يوم من الأيام كانت قاعده مع النساء فلقيتهم آه، كلام بقى يعني ايه يعني عمالين بيتكلموا فلانه طويله فلانه قصيره فلانه اتجوزت فلانه اتطلقت فقالت الكلام ده يعني ان لم يبعد عن الله فلن يقرب الى الله سبحانه وتعالى فاعتزلت النساء قعدت في البيت عملت كده سجاده في مكان كده بقت تصلي فيه ما شاء الله قيام ليل وصيام نهار كانت نور في البيت في يوم من الايام نادت على ابنها وكان لها ابن واحد بس وكان انسان بر بامي يعني ربنا يحفظه فقالت يا بني والله ما يتحرك مني الان الا لساني اصيبت بالشلل فاصر ينقلها المستشفى وداها المستشفى فالاطباء قالوا خلاص يعني حالتها ميؤوس منها فلو عايز ترجعها البيت رجعها عايز تخليها خليها فقالت لا لو بتحبوني ردوني الى سجادتي عايزه ارجع المكان اللي بصلي فيه فرجعت لنفس المكان وبدات برضه هي برضه مشلوله وفي ليله من الليالي نادت على ابنها وقالت يا بني استودعك الله الذي لا تضيع عنده الودائع اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتت فجاء ابنها ثم غسلت بعد ذلك وهي ساجدة وكفنت وهي ساجدة ووسعوا في القبر ودفنوها وهي ساجدة ومن مات على شيء بعث على ذلك تبعث إن شاء الله ساجدة بين يدي الحق جل وعلا ومن باب الوفاء يا جماعة زي ما كان النبي دايما يذكر أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها فأنا لا أنسى أبدا أمي رحمها الله رحمة واسعة ماتت بفضل الله وهي تصلي كانت بتصلي صلاة العصر وبعد ما خلصت كانت بتصلي وهي قاعدة تعبانة وبعد ما خلصت صلاة العصر لسه هتكبر فبنت أختي بتقول لها يا ست ده ما فيش صلاة تانية قالت لها يا بنتي ده في كتير بس يا ريت نلحق وسبحان الله أول ما كبرت وقرأت الفاتحة بصوت عالي سبحان الله ثم نظرت إلى السماء وجاءتها سكرة الموت رحمها الله رحمة واسعة ثم ماتت وهي تصلي ودخلت بنفسي في قبرها وشممت رائحة المسك بفضل الله وأشهد الله على ذلك بفضل الله عز وجل وكما أسلفت من قبل الشيخ كشك رحمه الله رحمة واسعة مات أيضا وهو ساجد لله سبحانه وتعالى وكان يتمنى هذه الميتة رحمه الله رحمة واسعة لو عايز القرب من الله نفسك تبقى قريب من الله اسجد لله ربنا قال كده واسجد واقترب ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء يا سلام ويقول عبد الله بن مسعود كلمة جميلة أوي حلوة أوي قال من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك سبحانه وتعالى ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه يا سلام تخيل كده ولله المثل الاعلى لو كنت معزوم عند ملك من ملوك الدنيا وبعد ما قعدت في العزومه كده وانبسطت واخد بالك ساعتين ثلاثه جم قالوا لك يلا بقى عشان نمشي انت عايز تقول لهم ايه طب سيبوني بس طب خمس دقائق طب طب حتى دقيقه طب مش عارف ايه نفسك تقعد ولله المثل الاعلى فما ظنك لما تكون وانت في الصلاه انت على موعد مع مالك الملك وملك الملوك تزهق من الصلاه تزهق من موعدك وقربك من الله سبحانه وتعالى يا سلام ولو عايز تقرب كمان من رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فعليك بالصلاه فاكرين سيدنا ربيعه بن مالك حديث رواه مسلم لما كان هو بيح- بيجهز ميه الوضوء دايما للنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي حب ان هو يكافئه فقال سلني شيئا يا ربيعه قال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه يا سلام على العلو الهمه يا شباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك مش عايز حاجه غير كده قال هو ذاك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثره السجود لله يبقى لو عايز تقرب من النبي كتر من السجود اسجد لله صل بين يدي الله عشان تبقى قريب من النبي يا جماعة الصلاة كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند الحسن يقول علي بن أبي طالب كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم لو بتحب النبي لازم تنفذ وصيته تخيل كده لو أبوك اللي أنت بتحبه قبل ما يموت قال لك يا ابني وصيتي تعمل كذا تنفذ ولا لأ طبعا لو فيها طاعه لله لو معصيه لا فاهم ازاي طيب تخيل بقى لما تكون الوصيه دي جايه لك من النبي نفسه النبي هو اللي موصيك بالصلاه بيقول لك الصلاه الصلاه اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم بل كانت اخر ابتسامه اخر ابتسامه كانت للنبي ابتسمها النبي كانت للصلاه لما لقى المسلمين مجتمعين وبيصلوا خلف ابي بكر نفسك تنجو من عذاب القبر لازم تصلي والله لن تنجو بعد التوحيد إلا بالصلاة يا سلام قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم باسناد حسن قال ان الميت اذا وضع في قبره انه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاه عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقه والصلاه والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل راسه يعني يجيله العذاب من ناحيه راسه فتقول الصلاه ما قبلي من مدخل ما ينفعش يجي عذاب من ناحيتي ابدا يا سلام سبحان الله عشان كده اعظم امنيه للناس اللي ماتوا لو رجعوا تاني هي الصلاه سبحان الله حديث جميل قوي رواه ابو نعيم بسند صحيح النبي في يوم من الايام مر على قبر كان صاحبه قد دفن حديثا لسه مدفون قريب يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان النبي بيعلم الصحابه بيعلم الامه بقى ركعتان خفيفتان يزيدهما هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم أهو لو صلى لو قام طلع من قبره وصلى ركعتين أحسن عنده من دنيتكم دي كلها تيجي يوم القيامة بأعمالك في مقدمة الأعمال ديت الصلاة لو صلحت الصلاة أبشر بكل خير هيصلح كل العمل بفضل الله النبي واخد بالك بيقول إيه كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله عايز تبقى يوم القيامة وانت معدي من على الصراط تبقى من أهل الأنوار انت عارف الصراط معمول على متن جهنم ومتن وجهنم مظلمة فالصراط مظلم عايز أنوار تخليك تعدي لازم تصلي شوف حديث رواه أحمد ورجاله الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها يعني على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة سبحان الله وهي نور للمؤمن في قبره كما قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة نفسك تنجو من النفاق نفسك تعرف ان انت مش منافق ونفسك تنجو من النار عليك بالصلاة في حديث جميل قوي ده هدية النهاردة بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث عند الترمذي بإسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله أربعين يوما بس بشرط في جماعة الشرط الثاني يدرك التكبيرة الأولى يبقى شرطين في جماعة يعني في المسجد ويدرك التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام فاهم ازاي كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من الله سبحان الله تيجي يوم القيامة أول ما يكشف عن ساق مالك الملك وملك الملوك تلاقي نفسك بتخر ساجدا لله المنافق ما يقدرش ربنا ليه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إيه السبب وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللي يرفض يسجد لربنا في الدنيا ربنا مش هيخليه يسجد له يوم القيامة والسجود يوم القيامة علامة من علامات أهل الجنة ولو ما سجدش يفضل جسمه طبقة واحدة ميبسة ما يقدرش يسجد فيتعرف ويتفضح يوم القيامة إن هو منافق نفسك تنجو من نار جهنم أكيد يا جماعة ده النبي قال إن النار ناركم هذه التي توقدون عليها النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية دي كفاية قوي قال ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرهن لو عايز تنجو صلي شوف الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها يا سلام وضمن الحق جل وعلا النجاة من النار لمن حافظ على الصلاة صلاة الفجر والعصر فما ظنك بالصلوات الخمس حديث رواه مسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر حرم جسده على النار حتى لو المسلم الموحد اللي بيصلي لو كان عنده شوية ذنوب لو كان عنده شوية ذنوب وهيخش النار كل حتة في جسمه هتتحرق إلا مواضع السجود لله تخيل هذا ده مين اللي بيقول كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي بيقول كما في البخاري ومسلم قال إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الله أن يخرجوهم هيأمر الملائكة إن هي تخرج الناس ديت عشان إيه يخشوا فين يخشوا الجنة طب يعرفوهم إزاي ما هو كل الناس في النار فقال صلى الله عليه وسلم فيعرفوهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود فيخرجونهم وقد امتحشوا يعني إيه؟ يعني بقوا عاملين زي الفحم فيدخلونهم في نهر يسمى ماء الحياة أول ما يدخلوا يخرجوا كاللؤلؤ المنضود فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يا سلام نفسك تدخل الجنة تصلي الصلاة من أعظم أسباب دخولك الجنة بل من أعظم أسباب رفعتك في درجات الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند الحسن صلاة في إثر صلاة يعني صلاة بعد صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ويقول كما عند أبي داود بسند صحيح ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي خد بالك من الحديث ده ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة الرواية الثالثة عند أحمد بإسناد الحسن من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة وفي رواية وجبت له الجنة رقم أربعين آخر حاجة واخد بالك صحيح نفسك تشوف ربنا نفسك تنظر إلى وجه الله دي أعظم لذة يا جماعة وجوه يومئذ ناظرة إيه السبب إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم وقد ربط بين رؤية الله وبين الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ النبي قول الرب العلي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صحيح احنا ما نستحقش اللي احنا ننظر الى وجه الله لكن والله املنا في الله كبير ان ربنا يكرمنا يوم القيامه وننظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى دول ال 40 عنصر في فضائل الصلاه نبتدي بقى نخش في الموضوع إيه؟ زهقت ولا ايه ربنا يبارك فيكم هو احنا قربنا الحمد لله فاضل لنا ثلاث ايام وربنا يكرمكم يعني طيب واللي مش ناوي يصلي اللي مش ناوي يصلي يا ترى ايه العقوبات اللي هتحصل له هذكر لك بسرعه كده 16 عقوبه للي ما بيصليش بسرعه كده وبعدين نختم ايه بحته بقى ايه شبهه كده صغيره نرد عليها بسرعه ان شاء الله اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاه كافر مش معنى كده انا بقول لك يا عم تارك الصلاه كافر ولا مش كافر انا بقول لك النبي سماه كده صلى الله عليه وسلم واخد بالك وانا مش هقول رايي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه كما عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ويقول كما عند احمد بسند صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر طيب كافر كفر يخرج من المله ولا كفر دون كفر كما قال اهل العلم العلماء اختلفوا طيب نخرج من الخلاف ده كله ازاي ان انت تصلي لو انت صليت العلماء مش هيختلفوا ولذلك انت ترضى بالله عليك ان كل العلماء دول يختلفوا بسببك انت يبقى انت لو صليت يعني لو صليت هينتهي هذا الخلاف تاني حاجه ترك الصلاة يا جماعة خيانة للأمانة فالأمانة هي التكاليف الأمانة هي التكاليف كما عرفها جمهور أهل العلم على رأس التكاليف دي الصلاة فمن تركها فقد خان الأمانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والعجيب إنك تلاقي اللي مش بيصلي ما شاء الله رايح جاي بيبتسم وفرحان وبيضحك ومطمن على نفسه ومش حاسس إن هو تعاقب بأشد أنواع العقوبة أنت عارفين هي موت القلب سبحان الله ثالث حاجة يا جماعة ترك الصلاة هو من أعظم أسباب الوقوع في الشهوات والمعاصي ربنا قال إيه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إضاعة الصلاة مرتبطة بإيه باتباع الشهوات إيه العقوبة فسوف يلقون غيا خد بالك إيه الغي لما سألوا ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لا تستعيذ بالله من حر هذا الوادي رقم أربعة يا شباب إن ترك الصلاة سبب في حرمان العبد من الرزق وإن كان في الحديث ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه لكن معناه صحيح واخد بالك بعض الناس يقول لك اصل العمل عباده يعني انا اسيب الشغل واروح اصلي اقول لك العمل عباده بس بشرط الا يلهيك عن اصل العباده العمل عبادة صح من نوافل العبادات يعني أنت لو كنت صاحب محل طب بالله عليك لو قفلت المحل ورحت صليت مش تبقى دعوه يبقى انت كده سنيت سنه حسنه تلاقي كل المحلات قفلت مغلق للصلاه اجمل منظر بشوفه في حياتي منظر محل مقفول ومكتوب عليه مغلق للصلاه حكيت لكم انا قبل كده حكايه اخ حبيبنا اخ مريش بتاع فراخ يعني واخد بالك كان ربنا يبارك فيه جه في مره من المرات والله سمع اذان الظهر فلسه بيقفل فواحده قالت له الله يبارك فيك آه، محتاجه جوزين فراخ عشان بس ايه آه، عندي عزومه ولا جوز فراخ عشان عندي عزومه عشان قال لها والله يا حاجه خلاص الله اكبر خلاص ما اقدرش ان انا إيه. يا ابني مع... لا معلش يا حاج انا راح اصلي راح صلى وخرج والله لقى واحده مستنياه عايزه 10 جواز فراخ واخد بالك ودي هديه يبقى هديه لكل بتوع الفراخ فالمهم فسبحان الله طب لو واحد مش بيصلي تقول له انا عايز اديك مثال بس اقرب لك المثال لو واحد مش بيصلي ومش عايز يصلي تقول له انت ما بتصليش ليه يقول لك كله باذنه لما ربنا ياذن هنبقى نصلي ربنا يكرمنا بس طب لو انت استلفت منه ألف جنيه وقال لك هترد لي الألف جنيه قول له كله باذنه لما ياذن هدهم لك هيعمل ايه في الوقت ده انت عارف الباقي هيعمر فلفل ويجري وراه واخد بالك طب اشمعنى في حق ربنا لما انت ما رضيتش على نفسك اشمعنى في حق ربنا طيب رقم خمسة ترك الصلاة يا جماعة تضييع لحقوق عباد الله الصالحين انت وانت في التشهد بتقول ايه بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم قال لك إذا قالها العبد حديث في البخاري ومسلم إذا قالها العبد بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض طب لو انت ما بتصليش يبقى انت حرمت كل هؤلاء من وصول هذه التحية الجميلة واخد بالك رقم ستة تارك الصلاة برئت منه ذمة الله قال صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجه بسند صحيح فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله جل وعلا رقم سبعة ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه خدت بالك ليه لأن يا جماعة الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما ازدادت الظلمة ازدادت الحيرة لحد ما يصبح تارك الصلاة في ضلالات لا يعلمها إلا الله ترك الصلاة يا جماعة رقم 8 يورث النفاق ربنا وصف المنافق إنه لما بيقوم يصلي بيقوم هو كسلان ومتضايق وزعلان ومش مش طايق يصلي قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر يعني لأتوهما ولو حبوا ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن يا سبحان الله شوف بقى شوية العقوبات اللي جاية المتلاحقة دي للي ما بيصليش حديث البخاري ومسلم النبي بيقول إيه على اللي فاتته صلاة العصر بس قال صلى الله عليه وسلم أنه من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله يعني إيه؟ يعني فقد أهله وماله سبحان الله أمال بقى اللي ما بيصليش صلاة الخمس يقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله يا سبحان الله خد بالك ترك الصلاة من أعظم أسباب سوء الخاتمة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يقول صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم الركوع بل وينكر في سجوده ويص- وهو يصلي يعني بيصلي ايه على طول الله اكبر الله أكبر ف- ورا بعضه كده فاهم ازاي زي المترو فاهم ازاي فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسناد حسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات هذا الرجل على تلك الحالة لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم واحنا قبل كده يا جماعه في دروس رحله الى الدار الاخره لو تفتكروا ذكرنا امثله يعني توجع القلب من المشاهد اللي الناس شافوها لبعض الناس اللي ما كانوش بيصلوا الشاب اللي جم يغسلوه لقوا وشه عمال بيسود وكل ما يغسلوه يزداد سوادا فلما سالوا عنه لقوه كان تارك للصلاه شاب تاني وجهوه للقبله يتحول عن القبله يوجهوه للقبله ثلاث مرات فيتحول فسالوا عنه لقوه ما بيصليش شاب من الشباب ما كانش بيصلي في النزع الأخير أخوه بيقول له بس يعني قل لا إله إلا الله قال له ائتني بالمصحف فقال الحمد لله هيقرأ شوية في القرآن ويقوم يصلي ولا حاجة وينطق الشهادتين ويموت فجاب المصحف فأول ما خده في إيديه قال له أرأيت هذا المصحف قال له أجل قال له أنا كافر برب هذا المصحف ومات مات على ذلك فاكرين انتوا لما حكيت لكم قصه تسع شباب وتسع بنات كانوا رايحين يعوموا في حمام سباحه وعشان وطبعا كلهم عياذا بالله في حاله يعني كانوا عراه نسال الله العفو والعافيه وعشان يتنعموا وينبسطوا هم في حمام السباحه حاطين التسجيل على حافه الحمام ومشغلين اغاني على اخرها واحد منهم حب ان هو يظبط الصوت فرايح يظبط التسجيل التسجيل سقط منه فين في الميه اتكهربت الميه ال 18 ماتوا على تلك الحالة نسأل الله العفو والعافية ولعلكم فاكرين القصة اللي حصلت في بلاد الأردن قصة الشاب اللي لقوا في قبره تعبان لما ذهبوا إلى الشيخ قالوا له الحقنا تعبان كبير جدا منتظر هذا الشاب في القبر نعمل إيه راح معاهم الشيخ يبحث يمنة يسرى يمين شمال سبحان الله قال خلاص نحفر قبر تاني حفر قبر تاني لقوا فيه التعبان قال لهم نحفر قبر تالت حفر قبر تالت لقوا نفس التعبان قال لهم نرجع للقبر الأولاني لقى نفس التعبان قال لهم خلاص لو حفرت 100 قبر هو ده عمله هو ده عمله سبحان الله فأخذه الثعبان والتأم عليه وكسر ضلوعه سبحان الله ودي صورة مصغرة لعذاب الآخرة نسأل الله العفو والعافية رقم 11 يا جماعة ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر خد بالك ربنا بيقول إيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فسر النبي المعيشة الضنك كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح فسرها النبي بعذاب القبر صلوات ربي وسلامه عليه خدت بالك ويخبر النبي ان تارك الصلاة يفضل يتعذب في قبره يا جماعة عذاب عجيب جدا حديث رواه البخاري النبي أخبر ان تارك الصلاة شاف النبي شاف المشهد ده شافه ان هو نايم مضطجع وواحد واقف على راسه بصخرة بيضربه فراسه بتنقسم نصين الحجر يتدهده يعني يتدحرج يقوم الراجل رايح يجيب الحجر اول ما يجيبه عبال ما يرجع يلاقي الراس بتاعته ايه رجعت زي ما هي يقوم ضربه تاني يفلق راسه نصين وهكذا الى قيام الساعه خدت بالك رقم 12 تارك الصلاه يحشر يوم القيامه مع ائمه الكفر نسال الله العفو والعافيه كما في الحديث اللي احنا لسه قايلينه من شويه من حافظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة أو وحشر يوم القيامة مع مين؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الإمام ابن القيم بقى رحمه الله بيقول لك إيه السبب إن النبي أخبر إن تارك الصلاة يحشر مع الأربعة دول أو مع واحد من الأربعة دولت قال لك لأن اللي بيسيب الصلاة بيسيبها لسبب من أربع أسباب إما لمالي لأنه مشغول بمالي أو بملكي أو وزارتي أو تجارتي فإن انشغل العبد بماله حشر مع قارون وإن انشغل بملكه حشر مع فرعون وإن انشغل بوزارته حشر مع هامان وإن انشغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف اللي هو تاجر الكفار في أرض مكة رقم 13 تارك الصلاة قد يحرم من شفاعة النبي إن كان جاحدا لتلك الفريضة خدت بالك وانت محتاج لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم رقم 14 هيحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشرب من حوض النبي إلا من أطاع النبي رقم 15 ما يقدرش يمر من على الصراط لأن الكلاليب هتخطفه وهتنزله في النار رقم 16 ودي آخر حاجة تارك الصلاة يا جماعة هيحشر في وادي صقر ربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر إيه اللي خلاكم تخشوا وادي سقر في جهنم قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين يا ترى وادي سقر ده عبارة عن إيه قال جل وعلا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر آخر حاجة يا جماعة أو آخر نقطتين يعني نقولهم في ثلاث دقائق بسرعة كده شبهات للناس اللي ما بتصليش تقول له أنت ما بتصليش ليه يقول لك أصل الصلاة تقيلة والله أقول لك لو عايزها تبقى خفيفة استعن بالله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الصلاة بفضل الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ويخفف عليك الصلاة إنك تعرف إن هي كانت 50 وبقت خمسة بفضل الله عز وجل ثاني حاجة تقول له مش عايز تصلي ليه يقول لك الصلاة كفاية إن أنا بحب الخير للناس أقول لك أبدا والله لو بتحب الخير للناس كنت حبيت الخير لنفسك ما أنت لو حبيت الخير لنفسك كنت هتصلي يقول لك أصل المشكلة بقى ان انا ما عنديش وقت اقول لك سبحان الله بقى يا راجل يا طيب عندك وقت تاكل وتشرب وتشتغل وتتفسح وما عندكش وقت ان انت تسجد لله ده ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تنسى اعظم وظيفه وتنشغل بالاكل والشرب سبحان الله يقول لك اصل انا المشكله انت مش واخد بالك انا اصل اعرف ناس بقى بتصلي وحراميه واعرف ناس بتصلي بقى وبيشربوا خمر واعرف ناس بتصلي يعني انت ما تعرفش حد نضيف خالص يعني سبحان الله فاهم ازاي اقول لك يا سيدي طب خلاص حلو اتفقنا انت تعرف ناس بتصلي كتير وحشين خليك انت بقى احسن واحد في الدنيا صلي بقى وقول لهم شفتوا بقى هي دي الصلاه بقى بجد انا بقى راجل بصلي ونضيفه حلو اهو وكويس واديهم ايه وخليك قدوه لهؤلاء الناس يقول لك طيب ما ما دام انا قلبي ابيض يبقى خلاص مش محتاج اصلي اقول لك بص خد بالك بقى القلوب دي لا يعلم ما فيها الا الا الله سبحانه وتعالى انا اللي اعرفه بقى ان الواحد لو كان قلبه ابيض يبقى لازم الجوارح بتاعته دي تبقى شغاله في طاعه ربنا فلو كان قلبك ابيض يبقى انت اكيد هتصلي خدت بالك يقول لك المشكله اصل انا كل لما اصلي مش واخد بالك كل لما اصلي بتجيني مصايب مش عارف بتيجي منين فاهم ازاي مره داخل اصلي الجزمه اتسرقت المره الثانيه حماتي ماتت الم... طب دي مش في- من مصيبه دي نعمه ربنا يبارك فيه واخد بالك آه، المره المره الثالثه مش عارف حصل ايه اقول لك يا اخي ربنا بيختبر لك ده ولله المثل الاعلى ده انت لما بتروح تشتغل في شركه تعبانه يقول لك لابد ان احنا نعمل ايه اسمه إيه؟ interview اه interview معلش اصل في الانجليزي انا يعني ايه آه، فاهم ازاي آه، interview ونعمل مش عارف اختبارات شخصيه ومش عارف ايه وفي النهايه واخد شهادات ايه ومعاك لغه ولا كمبيوتر عشان تشتغل امال لما تعوز تخش جنه ربنا مش عايز اختبارات ربنا عشان بيحبك يا اخي بيختبرك النبي تصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد حسن ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم سبحان الله تقول لي اصل في مشكله ثانيه بقى انا مكسوف اقول لك عليها قول يا سيدي انا تحت انا خدامك النهارده انا وراك لحد ما تصلي فاهم ازاي تقول لي اصل انا بقى بصلي لو حبيت اصلي ائمه المساجد كل لما اخش الاقيهم بيطولوا في الصلاه اقول لك خلاص بسيط دور على مسجد يكونوا بيصلوا صلاه كده ايه يعني مش طبعا مش تيوان يعني ايه تكون صلاه ايه يعني تكون بسيطه شويه واحنا بن ايه بنوصي ائمه المساجد بوصيه النبي كما عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اما قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والصغير والمريض وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء لكن في النهاية برضو أنت لما تقف بين إيدين ربنا في الصلاة عشر دقايق ولا ربع ساعة كتير على ربنا ده سيدنا عثمان بن عفان بيقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا واحد يقول لي أصل أنا بقى اللي مش مخليني أصلي إن أنا ذنوبي كتيرة قوي وحاسس إن صلاتي مش مقبولة أقول لك لأ أحسن الظن بالله والله يا أخي إن الله أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع لو أنت تبت توبة صادقة وصليت من الليلة دي فسوف يبدل الله كل سيئاتك إلى حسنات قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما تقول لي أصل المشكلة بقى إن أنا ساعات ببقى نفسي اصلي بس الدنيا برد وما اقدرش اغسل رجلي خمس مرات اقول لك بسيط اتوضى مره واحده واغسل رجليك والبس شراب ولما تعوز تتوضى بعد كده امسح على الشراب خمس مرات لو انت كنت مقيم وثلاث ايام بلياليهم لو كنت مسافر ايه رايك تقول لي كده سهل تاني طيب تقول لي بس برضه اصل انا بقى عندي تعب بقى ونشر في الركب وعندي سكربوت ولين عظام وشويه حاجه كده فمزاي وما اقدرش اصلي الا وانا قاعد فبتكسف اروح المسجد اقول لك يا اخي إن كنت هتسيب الصلاة عشان مكسوف من الناس يبقى من باب أولى إن أنت تصلي حياء من رب الناس سبحانه وتعالى تقول لي خلاص آخر حاجة بقى أنا إن شاء الله هصلي بس من أول شهر رمضان اللي جاي أقول لك تضمن تعيش ساعة من دلوقتي تقول لي لا أقول لك خلاص يبقى أنت لازم تصلي من دلوقتي عشان ربنا يكرمك ويفتح لك أبواب الجنة وعشان ربنا يكرمك بحسن الخاتمة ويبارك لك في رزقك وفي عيالك وفي كل حاجة أنا أهدي لك قصة واحدة بس يعني أختم لك بها الدرس كان في شاب عايش على شرب الخمر في يوم من الأيام قابلوا كده بعض الشباب الأفاضل الطيبين وطيبوه وكلموه ب- يعني بكل رحمة فسبحان الله يعني قلبه انفتح كده قال لهم طب أعمل إيه دلوقتي قالوا تعالى إلى جنة الدنيا فين يا جماعة قالوا بيت ربنا طب أعمل إيه روح اتوضى وتعالى دخل البيت كان الشاب ده كان يعني عاقا لوالديه وكان يعني تعبهم في حياته كان دايما يخش عليهم يسب الدين ويضرب ويخبط ويرقع اول ما دخل فخبط امه فتحت قال لها السلام عليكم قالت له مالك يا حبيبي الشر بره وبعيد آه انت عيان قال لا لا انا كنت عيان وخفيت الحمد لله يعني تبت الى الله دخل اغتسل وتوضا وراح المسجد يا جماعه ومع صلاه المغرب مع اول سجده يسجدها لله فاضت روحه الى بارئها جل وعلا يا سلام ومن مات على شيء بعث عليه اخر سؤال نختم بيه درس النهارده يا جماعه وده السؤال بيخطر على بال ناس كتير قوي اللي فاتته الصلاه بقى 20 سنه أو 30 سنة أو 10 سنوات أو خمس سنوات يعمل إيه بقى في اللي فات؟ ما أنا عايز أبدأ أصلي من الليلة دي بقى خلاص احنا اتفقنا ان انت هتصلي ان شاء الله خلاص فاهم ازاي عايز اصلي اللي فات ده اعمل فيه ايه اقول لك يا سيدي ما تعتلش هم هما اهل العلم ليهم ثلاث اقوال وانا هقولهم لك بسرعه كده واقول لك الراجح عندي بعض اهل العلم قال لازم يقضي مع كل صلاه صلاة من اللي فاتت يعني لو فاتك صلاة عشر سنين يبقى أنت هتقعد عشر سنين قدام تصلي كل فرض إيه مرتين أدي رأي الرأي الثاني بعضهم قال لا لا يقضي ليه قالوا لأن هو قبل ما يصلي كان بمثابة الكافر فاهم ازاي فكأنه أسلم الآن فهو غير مطالب باللي فات ده الرأي الثاني الرأي الثالث والحقيقة بقى ده الراجح عندي فاهم ازاي وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة قال إن هو غير مطالب بما فاته ليه قال لأن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت له أول وآخر لكن عليه العبد بقى اللي ساب صلى بقى له 10 سنين 20 سنة قال عليه أن يكثر من الحسنات لا سيما من جنس العبادة المتروكة يعني يعمل إيه؟ يعني تكتر من نوافل وقيام الليل خدت بالك ليه؟ لأن يوم القيامة لما تعرض الفرائض على الحق جل وعلا فإن كان فيها يعني تقصير يسأل الحق جل وعلا ملائكته وهو أعلم هل عنده من تطوع؟ هل كان بيصلي نوافل وحاجات؟ فيقول بلى يا رب فيقول فاجبروا بها كسر الفرائض يا سلام أظن الحل ده يبقى بسيط جدا لأن احنا لو قلنا لكل واحد فاتته الصلاة 10 سنين 20 سنة أنت مطالب بيهم تقضيهم ممكن يقول لك خلاص مانيش مصلي ففي النهاية يا جماعة بالله عليكم آخر وصية ليا يعني أنا بقول لكل واحد ما بيصليش بقول له بالله عليك بالله عليك يا أخي لو بتحب ربنا قوم صلي دلوقتي بالله عليك لو بتحب النبي ونفسك تقرب منه ونفسك تكون معاه في الجنة قوم صلي دلوقتي بالله عليك يا أخت لو ما بتصليش قومي صلي دلوقتي ما تستنوش لبكرة لعل وعسى يمكن تصلي تموت وانت ساجد يمكن تصلي تلقى الله في هذه الليلة فتلقى الله وأنت على طاعة الوصية الثانية والأخيرة بالله عليك كل أخ وكل أخت يسمع الشريط ده عايزه يقتني شريط واحد ويهديه لإنسان ما بيصليش لعل وعسى يصلي ويبقى في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعله وقد قال صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أنا مش عايز أطول أكتر من كده لكن بالله عليك بالله عليك بالله عليك والله العظيم أنا بحبكم في الله ونفسي أنكم تصلوا بالله عليك صلي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة الهندسة الصوتية مهندس الصوت أحمد سيف والإخراج الفني ضياء عبد الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته